بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب على صعيد عرفات هذا العام ثم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ثم في الفردوس الأعلى يوم المزيد يوم السوق اللهم اجمعنا بهذا الحب على عرفة هذا العام فنعود كما ولدتنا أمهاتنا على الفطرة طيبين طاهرين واجمعنا بهذا الحب في عرصات القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وأنت لنا محب ومكرم ومعين وعفو ثم اجمعنا بهذا الحب وقد وجبت محبتك للمتحابين فيك اجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى من الجنة يوم ننظر إلى وجهك الكريم وتتجلى بنورك على المؤمنين وتدنو من عبادك الموحدين كما يليق بجلالك وكمالك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين مع النبي الأمين اللهم استجب آمين إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أخي وحبيبي أيتها الأخت الكريمة الموقرة سؤال في بداية الحلقة جات لك التأشيرة ولا لسه انت هتحج السنة دي ولا لا طب انت مش هتحج ليه انا اعلم ان ملايين الملايين يعني اذا كان عدد المسلمين الفي مليون فاكثر هذين المليارين معذور في عدم الحج اللي ما عندوش فلوس وفقير اللهم وسع ارزاق المسلمين اللهم ارزق المتوكلين عليك من حيث لا يحتسبون واخرون تعذر عليهم الوصول وتاخرت لهم تاشيره الدخول وسبحان الملك جل جلال الله العليم انها الاختيارات يعني كما انهم اتنين مليار فينتقى منهم اتنين مليون انتقاء واختيار نحن لا نقول ان اللي حج احسن من اللي محجش حتما فق- فرب قاعد سبق الذاهب قد يكون هذا قد يحصل هذا سبحان الله العظيم فالقضية ليست هكذا وإنما القصة في اختيار الله جل جلاله لهذين المليونين من المليارين السؤال انت ما حجتش السنة دي ليه وانت ما حجتيش السنه دي ليه ويقول لي طب ما انت قلت مفيش فلوس يعني انت نويت وعزمت ورتبت وهي ما لقيتش امكانيه هنا تكون معذوره هي دي القصه هي دي القضيه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق إذا هناك مسألة حديث النفس لم تحدثه نفسه بالغزو مات ولم يجاهد في سبيل الله ولم تحدثه نفسه عنه حتى الموضوع بعيد عن تصوره بعيد عن رأسه بعيد عن دماغه بعيد عن تفكيره بعيد عن آماله هناك شعبة من النفاق مركزة في قلبه يلقى الله به هذه الشعبة لا تخرج من القلب إلا إذا فعل أو كان الموضوع في محط نظره ده موضوع الحج أيضا موضوع الحج إن الإنسان يبقى موضوع الحج في دماغه يعني أنا بقول الناس اللي بيقولوا فقراء ومش هنقدر نحج الشباب اللي بيتزوجوا مش بيصرف له برضه 10 15 ألف جنيه عشان يتزوج أو أكثر أو أقل الحج مش بيحتاج قدر زي كده مبلغ زي كده الشاب ده تزوج ازاي انا عايز اعرف الشاب ده الشاب اللي ما حلتوش حاجه كيف تزوج ربنا اعانه طب ما نفس الشيء بس الشاب ده موضوع الزواج في دماغه شغله اين ما يروح واين ما ير... اين ما يفكر بينام يحلم بيه عمل جمعيات واشترى بالتقسيط واستلف وعمل قول لي طب مش هو الحج لمن استطاع إليه سبيلا طب ما هو برضه الجواز من استطاع إليه سبيلا من استطاع منكم الباءة فليتزوج اشمعنى في الزواج قلنا محاولات وتمكنا وفي ال- وفي, وفي الحج قلنا من استطاع إليه سبيلا بقى لذلك إخوتي أنا جيت الليلة وأنا فعلا مفعم بمشاعر الحج وجزاه الله خيرا الواد مدني ربنا يكرمه وكل من أعان على هذا العمل روح يا انت هات لنا المنظر كده من فوق ال- يعني الجو اللي, اللي, اللي اتعمل هنا جو اه جو جميل فعلا يحسسنا ان احنا في الكعبة ومقام ابراهيم وحجر اسماعيل ورمي الجمرات ما شاء الله ففعلا زود عندي هذا الشعور ان الانسان يا اخوة المسلم اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام قول الحمد لله والله لا انت قايل الحمد لله والكلام ليكي هو لازم اقول قول الحمد لله قولي الحمد لله طب قولوا الحمد لله الحمد لله على نعمة الاسلام الاسلام ده دين عظيم جدا دين عظيم بكل معنى الكلمة سبحان الله العظيم مجرد ما خرجنا من رمضان طلعنا من رمضان وخلصنا موسم رمضان بقى الصيام والقيام والذكر وقبل رمضان رجب وشعبان ولم تكد يعني تهبط الهمة وتفتر إلا ودخل شهر الحج وما بقولش إن الاتنين مليون بيحجوا أنا شايف إن في ملايين ملايين مضاعفة بيحجوا فعلا في ناس من اول ما يدخل بقى عشر ذي الحجه وهم متابعين قدام التلفزيون و و و واخبار الحجاج والاتصالات واذاعه ال- القران الكريم عايش الحج وهو هنا عايشه فالقض... فالقضيه هي قضيه ايه في الاسلام بقى قضيه ان الانسان اللي بينه وبين ربنا مش زي اللي بينه وبين القانون بين الحكومة اعمل وما تعملش لو عملت هتتسجن ولو حصل كذا هتتحبس ولو حصل عملت كذا هتتقاضى والضرايب بتلاحقوا من هنا وال وال وال والغرامات بتلاحقوا من الناحيه الثانيه والرخص بتلاحقوا من الناحيه الثالثه م- التعامل مع ربنا مش كده التعامل مع ربنا في عاطفه عاطفة الإسلام والذين آمنوا أشد حبا لله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود دي آيات القرآن في مسألة الحب اللي بين عبد ورب بين العبد وبين ربنا حب ود وعاطفه ان العبد بيحب ربنا بيحب ربه فالانسان لما بيحب ربنا بتبقى القضية القضية مش قضية اه، اه، افعل ولا تفعل و انما يفعل ولا يفعل بحب وينتظر الثواب بحب وينتظر الاجر بحب وينتظر الاكرام بحب بعشم بود سبحان الملك شيء عجيب جدا ان يعيش الانسان هذا المعنى ان هو يبقى عارف انه ما يستاهلش انا انا بقول دايما ان اول معنى من معاني الحج استشعار المنه وكنا قلتها كتير قوي دي خلي بالكم منها ان انت مش اي حد بتدخله بيتك شوف لما ربنا يدخلك بيته لا لا شوف لما اقول له يا رب يا رب انا عايز احج والله كده أقول له، يا رب انا نفسي حج وسبحان الله العظيم كل سنه اقول لربنا اه يا رب انا بقى نفسي حج السنه دي بالذات السنه دي تحديدا بقى نفسي حج وانا عارف ان انا ما استاهلش ما استاهلش ان انا حج وما استاهلش انه يدخلني بيته وما استاهلش انه يكرمني ويحملني ما استاهلش بس طمعان والطمع في فيما عند الله طمع لذيذ والله جل جلاله يتعامل مع عبده على قدر حنان و, و... مش اقول ايه اقول اقول حب عبده المتدفق له يا رب انا نفسي حج وعبد مذنب ومقصر وكسول وقليل ادب وضايع ويا رب اغفر لي طب انت ليك عين تقول اغفر لي اه اصله كريم يا رب انا محتاج فلوس سد لي ديوني وانت بتطلب منه بناء على ايه يا رب انا زوجتي تعباني تهديها لي طب ما انت تستاهل ده انا اللي مسلطها عليك تطلب بناء على ايه كل الطلبات زوجتي مريضه فيها وابني تعبان اهديه وفلوسي ضايعه هاتها لي وانا ع- عيان اشفيني واست اذنبت اغفر لي ووسع عليا اديني فلوس وعايز احج و و و و ودخلني الجنه اطلب وهيديك واتمنى وهيديك فوق اللي انت بتتمناه وفوق اللي انت بتحلم بيه بالحب ده لما كانت العلاقه مع عبد مع رب مع ربنا العظيم سبحانه وتعالى فدايما العبد بيبقى بيدور على حاجه محسوسه ملموسه بشريتنا بتقول كده ما احنا بنقول الناس اللي بيعبدوا الاصنام مش قصدهم يعبدوا الاصنام ده هم يعني بيقولوا حاجه توصلنا لربنا وربنا سمى ده شرك فربنا الاعلم بعبده جعل للعبد اشياء ملموسه محسوسه بحيث ان هي تقرب له المعنى ويبقى العمل معها تعبد الكعبه اقوم الك... الكعبه بيت الله اقوم نقرب من الكعبه ال شوف الكعبة وربنا سبحانه وتعالى جعلها بيته بيت الله بيت ربنا ونحن نعلم وعقيدتنا أن الله جل جلاله أعظم وأجل وأكبر من أن يحويه بيت لكن الله جل جلاله في دين الاسلام سمى ان ده بيته وان ده باب بيته وانت واقف كده واقف على باب البيت واقف على باب بيت ربنا زي ما بقول لك كده حاجه ملموسه محسوسه تفهمها وتحسها وتعيشها شوف الملك جل جلاله جعل لك بيت وباب واداك حته من الجنه اه الحجر الاسود قطعه من الجنه حته من الجنه لما تلمس الحجر الاسود كده يبقى لمست الجنه عارف لما تيجي تقبل الحجر الاسود تدخل دماغك كده وتقبل يبقى دماغك دخلت جوه الجنه الله اكبر شوف المعاني ازاي ت- ربنا جعل لك ان المعنى محسوس الناموس زي ما قلنا قبل كده انك انت لما تيجي تطوف ببيت ربنا سبحانه وتعالى وانت بتطوف و, و يعني كأن في آه، آه، آه، آه، جاذبية مخلي الكعبة على شمالك عشان من ناحية قلبك ودايما اللي بيدور على حاجة بي بيلف ويحوم حوالين الشيء اللي بيدور فيه فبيت ربنا سبحانه وتعالى وعمال ي- ي- يلف بيطوف بيطوف بيحوم حوالين البيت وبعدين طاف صوت ووصل للحجر الاسود وبيسلم لقى نفسه لسه ما شبعش طب التاني ولسه طب التالت ولسه طب الرابع ولسه والخامس والسادس والسابع هو ده المعنى المحسوس واخد بالك ازاي لما ربنا سبحانه وتعالى جعل لك رمي الجمار جل جلاله سبحانه وتعالى انك انت تمسك حصوايه فين يا ابني الحصى ال- الحصى آه آه هذا الحصى تمسك حصوايه في ايدك ها وهترجم بها الحجر سبحان الله العظيم ترجم بها هذا الشاهد عبارة عن بناء من الحجر سبحان الملك الكعبة بناء من الحجر وبرضه ده بناء من الحجر لكن يقول ربنا يقول لك قبل الحجر وهنا ارجم الحجر هي دي قضية الحب اللي بينمحي فيه تفكير العقل طيب سيدنا ابراهيم كان بيرمي الشيطان شايفه لكن انا مش شايف مفيش شيطان قدامي قال لك ان اكبر رجم للشيطان ان انت تطيع اوامر الله سبحان الملك انت مش شايف شيطان ان انت بترجم حجر بحجر ومع ذلك هذا الرجم اكبر رجم للشيطان لانك طعت ربنا في ان ترجم حجر بحجر وانت تعتقد انك ترجم الشيطان ده المعنى اللي انا نفسي اوصله لك النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشيطان اللي انت مش شايفه اللي انت ما تعرفوش اللي انت ما تقدرش تخنقه اللي انت ما تقدرش فعلا تديله على قفاه تديله بالشلوت انك انت تحدفه بطوبه في عينه تضربه بالرصاص جعله قدامك محسوس اهو اضرب جعله امامك كانه نفس الشيء تحول كده للكعبه ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مقام ابراهيم شيء محسوس وقدام عينيك جعل لك حجر اسماعيل محسوس وقدام عينيك جعل لك بيت بيت لربنا بيت بيت الله وباب البيت والملتزم وقطعه من الجنه جعل لك المعاني اشياء محسوسه محسوسه انت تعلم بعقيدتك ان الله جل جلاله العظيم اعظم واكبر واجل من كل شيء لكن هو سمى لك ان هذا بيته وهذا بابه وهذا حجر من الجنه وسبحان الملك بقدر الملك العظيم جل جلاله جعل لك قطعة من الكعبة عشان دخول الكعبة بقى صعب مش أي حد يدخل الكعبة ولا حد اي حد يصلي جوه الكعبه فقدر ربك الملك جل جلاله ان تخصر بهم النفقه فيبنوا يبنوا الكعبه جزء منها ويفيد جزء مفيش فلوس يبنوه فيحوطوا عليه كده فانت لو صليت جوه هنا داخل الحج كانك صليت جوه الكعبه دخلت جوه الحج كانك دخلت جوه الكعبه انت كده جوه الكعبه وتصلي جوه الكعبه وتعيش جوه الكعبه شفت ازاي تحولت المعاني تحولت المشاعر تحولت الاحاسيس الى واقع ملموس الى الى حقيقه واقعه تحول كل شيء بين يديك وقدام ايديك الحاجه تعيشها وتلمسها وتقبلها وتتعلق بها وتستمتع تفريغ طاقة الحب وطاقة العاطفة تفريغ كتل المعاني وعشان كده بقول البنات والشباب اللي ضايعين النهارده مش عارفين بيحبوا ويتنططوا تفريغ للطاقة في الدين تفريغ هذه الطاقات لو فرغت لله هذه الطاقات لو وجهت الوجهة الصحيحة لو جرت في المجرى المطلوب توجيهها فيه لو أن هذه المعاني فهمت وأديت كما ينبغي في البداية بعد كل ده في البداية اه في البداية عايز اهني اللي هيحج السنة دي واعزي اللي حصر ومنع وقدر له ان يؤخر لكن بقول لي ده وده ان احنا لازم كلنا ابتداء من النهارده يبقى موضوع الحج في دماغنا وبنص الحديث يبقى موضوع الجهاد والغزو في دماغنا في دماغنا نحدث به انفسنا ونشتهيه ونتمناه ونتطلع اليه ونعمل له زي الواد اللي عايز يتزوج الموضوع في دماغه ينام يحلم بيه ويصحى يفكر فيه ويقبض فلوس اول حاجه يفكر فيها اعمل بيها ايه عشان موضوع الزواج اخوتي الحج اعظم المعاني على الاطلاق الحج اعظم مدرسه تربويه في الاسلام على الاطلاق الصلاه والصيام والزكاة معاني عظيمة جدا وجليلة جدا لكن ليس لها معنى الحج ليس لها معنى الحج إنني أريد أن أسألك أخي وحبيبي أين الشوق المتدفق للحج أين الشوق إلى الله أين الحب لله أين التطلع لطلب رضا الله الى الحجاج الذين كتب الله لهم الحج اسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم اللهم يسر لنا الحج واتممه لنا بخير واعنا عليه وتقبله منا انا مش هقول لك الليله دي تحج ازاي برامج كتير جدا ومشايخ كتير جدا خلاص يا مدني خلينا انا اتكلم بقى لوحدي كده ال جزاك الله خير انا بحبكم في الله إيه... عايز اقول الليله دي للي هيحجوا وللي ما حجوش اللي ما... اللي مش هيحجوا السنه دي قدر الله ما شاء فعل لكن عشان يعيشوا معانا المعنى نعيشه سواء هنحج او مش هنحج السنه دي حتى لو مش هنحج في عمرنا نعيش المعنى مش هقول لك ازاي تحج وانما عايز اقول لك النبي حج ازاي عايزين نحج مع النبي ما تشتهيش الموضوع ده ما نفسكش فيه انك تخرج مع النبي تحج سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه حج مع سيدنا النبي ووصف حجة النبي آه، خطوة خطوة حركة حركة كلمة كلمة مفيش حاجة ضاعت أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن في الأمة إن هو هيحج السنة دي فأقبل الناس على المدينة من كل مكان في الدنيا كل اللي عايز يحج مع سيدنا النبي ويوم 25 ذي القعدة ذي القعدة ذي القعدة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة إلى مكة يريد الحج فأول حاجة عملها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه اغتسل في بيته وسلم راسه وجسمه للسيدة عائشة تطيبه والسيدة عائشة رضي الله عنها حبيبته غرقت له راسه عطر كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله أنا قلت لكم قبل كده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره جميل فكان لما يرفع شعره لفوق كده شعره يتهد الناحيتين يتهدل كده فيبقى في فرقه في النص هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفرق من النص زي ما بعض الناس بت- بتفكر او يفرق لا هو شعره كده هو يرفعه لفوق فكان يفرق لوحده من النص الشعر ففي ال- في في الفرقه دي في جلد راس النبي كان الطيب واحب الطيب كان اليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم العود العود ال- العود الهندي العود ال- اطيب الطيب العود فالشاهد ان الرسول اتعطر وكان احب الشيء اليه في الدنيا الطيب الطيب والنساء فالشاهد انه الرسول تطيب بعد ما اغتسل اغتسل صلي عليه صلى الله عليه وسلم وان تطيب صلى الله عليه وسلم في بيته صلي عليه صلى الله عليه وسلم وبعدين لبس ملابس الاحرام في بيته في المدينه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويوم 25 ذي القعده خرج من المدينه راح ذي الحليفه وصل ذي الحليفه بالليل صلى في آه، في المدينه اربع ركعات وراح صلى في ذي الحليفه ركعتين قصر على آه، ذي الحليفه دي على بعد 5 كيلو معروفه اللي اسمها بيار علي على بعد 5 كيلو من المدينه راح هناك واقام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت الليله دي وصلى ركعتين قال اتاني جبريل فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك اللي هو ذي الحليفة يبقى في ركعتين في ذي الحليفة ما هم سنة الإحرام وإنما نصلي ركعتين في ذي الحليفة سنة سنة مطلقة الرسول صلى ركعتين وكان محرم الإحرام زي ما قلنا رداء وإزار عايز اقول ل- اللي هيحرم انه لابد من احرام القلب قبل احرام الجسد احرام القلب قبل احرام الجسد انا عايزك تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان قد ايه مشتاق كان قد ايه آه، آه، متأله وهو بيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تعبدا ورقا الكلام ده زي بقول لك انا لما قاعد افكر فيه واتامله مش في الصلاه مش في الصيام مش في الزكاة مش في الصدقة مش في تلاوة القرآن مش في الدعاء ده في الحج ان الانسان يقلع هدومه كلها ويلبس بشكيرين بيض ويقلع راسه ويبقى ماشي بالبشكيرين يا ريتني جيت النهارده بالبشكير اه رداء وازار عشان اقول لبيك اللهم لبيك لبيك بجد بقى بقول احرام القلب هو هذه المشاعر جاي لك جاي لك يا رب جاي لك بقلبي وبروحي وبعقلي وبجسمي وبلساني جاي لك بكل مشاعري واحاسيسي تنقطع الدنيا هو ده احرام القلب الانسان بيبقى رداء وازار احنا برضو بنتكلم على حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما بنتكلمش على يجوز ولا يجوز وصح وغلط انا بقول لك النبي حج ازاي حاول تحج زيه على قد ما تقدر خليك وراه خذوا عني مناسككم برداء وازار مفيش شنطه بقى متعلقه على جنب الشنطه يجوز شيل فيها امتعتك والكمر يجوز اللي بيربطه على وسطه يمسك الحزام حزام يجوز و... والشمسيه تجوز والنضاره تجوز والساعه تجوز بس انا ما بتكلمش عن ده عن يجوز ولا يجوز انا بتكلم عن حبيب قلبي سيدنا النبي حج على رحل رث لا يساوي خمسة دراهم وقال لبيك اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة آه اوعى تطلع الحجة رياء وسمعة دبوس من هنا واستك من هنا وقطعه ثالثه من هنا وشنطه على جنب من هنا ونضاره متعلقه من هنا وشايل احرام تاني عشان يغير من هنا و انا ما بقولش حاجه من دي حرام وغلط انا بقول انا خايف عليك خايف عليك من نفسك الأمارة بالسوء انك تديها فرصة للطغيان انك تديها فرصة للكبر تديها فرصة للعجب تديها فرصة للغرور تديها فرصة للتعالي على الناس مقصد الإحرام الذل الذل للملك جل جلال الله العلي الذل لله الملك القدوس سبحانه وتعالى الذل ليه انك تعيش معنى معنى ايه عارف معنى ايه معنى انك انت تخليت عن كل البشر لا لا مش كل البشر تخليت عن الدنيا كلها من اجل الله انا بعت الناس كلهم علشانك يا رب بعت بيتي وزوجتي وولادي وشغلي وبلدي وحتى طاقيتي وجلبيتي كل انسان له لبس بيأتنس بيه بيعيش معاه بيمثل جزء من صورته جزء من تكوينه النفسي بيتخلص من كل ده ويلبس ملابس غير معهودة رداء وإزار بس أنا بقول بقى اللي بيدور على حتة تالتة سترة ليه ليه هو عايزك كده هو عايزك كده عايزك تحس كده تحس إحساس الحفاظ على العورة وانت مش متمكن انك تحافظ عليها الله جل جلاله مراده لما تبقى كاشف راسك ولابس رداء وازار لما تبص للناس كلهم كده تلاقي الناس كلها الحجاج شكل بعض وتتناسى الاسماء في الحج ما حدش بيقول لحد يا فلان كل الناس بيقولوا لكل الناس يا حج تعالى يا حج روح يا حج اعمل يا حج سوي يا حج يا حج سبحان الله العظيم فنسيت الاسماء والالقاب والمراكز و و و اوعى انت تعملها بقى تخلق المراكز تاني والطبقات والفوارق خليك عبد هو ده احرام القلب هو ده احرام القلب احرص قبل ما تحج بتوبه عشان لما تقول لبيك يقول لك لبيك وسعديك ما يقولكش لا لبيك ولا سعديك لازم تبقى مجهز نفسك بتوبة صادقة نصوح الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من المدينة من بيته وراح بيت في ذي الحليفة وأصبح ركب الدابة وأول ما الدابة طلعت واستوت على الطريق قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طب انت بتصوت ليه يا عم الشيخ هو الحج كده خير الحج العج والسج العج رفع الصوت بالتلبيه والسج كثرة الذبائح وإراقة الدماء الرسول ضحى بمئة ناقة فرفع الصوت بالتلبيه جابر بيقول ايه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا من المدينة نصرخ صراخا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج لبيك ذا النعم لبيك إله الحق لبيك لبيك لبيك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لبيك لبيك لبيك حقا حقا تذللا ورقا لبيك اللهم لبيك ويظل الإنسان يلبي لبيك وطالع ناوي حج إذا كان رايح بدري زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع يوم 25 وكانت الرحلة من مكة من المدينة إلى مكة تستغرق عشرة أيام وتسع ليالي وهنا تعرف النعم عشر أيام وتسع ليالي وانت بتاخدها من هنا للمدينة لمكة في ساعتين في ساعتين قول الحمد لله سبحان الملك جل جلال الله الرسول صلى الله عليه وسلم خرج 25 ذي القعدة وصل أربعة ذي الحجة إلى مكة وهو يلبي وكان ساق الهدي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وصل الى مكه فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وخرج الى مكان بعيد اقام فيه الى يوم الثامن من ذي الحجه ودام جبنا سيره الطواف يبقى لازم نتكلم عن الطواف اقوم اه الطواف وما ادراك ما الطواف طوفا طوفه بطوفه وشوطه بشوطه طوفه بطوفه وشوطه بشوطه انا جاي من اي مكان في الدنيا من اي مكان في العالم دخلت باي طريقه على الكعبه من اي سبيل دخلت الكعبه اما ادخل اما ادخل الكعبه آه، اتجه الى الحجر الاسود اتجه الى الحجر الاسود هذا الحجر الاسود انا اتجه اليه مباشره انا جاي من اي حته وعمال اقول من اي حته من قبل ما اشوف الحجر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اول ما عيني تقع على البيت يبقى اقطع التلبيه واكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عايزك اول ما تدخل الكعبه وعينك تقع على الكعبه اقف كده وبص للكعبه وتأمل عايزك ترجع بدماغك سنين طويلة آلاف السنين بقى لما تتذكر سيدنا آدم وسيدنا نوح لما تتذكر سيدنا إبراهيم ولما تبص جوه مقام إبراهيم تشوف حجر عليه قدمين الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم ويبني الكعبة عشان يحط الطوب في المكان العالي ف اه ي... ي... ي... ي... كان بيقف على الحجر ده عش- وكان الحجر ده اصلا في الاصل لازق في الكعبة كان في اصلا كان لازق في الكعبة اللي هو ال- المقام وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر باتخاذه مصلى ابعده فتتذكر سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وهو بيناولوا الحجاره عشان يبنوا لما تلمس الحجاره دي ها لما تلمس الحجاره الحجاره دي اه يا ترى الحجاره دي لمست ايدين مين اه انا عايزك تقف قبل ما تدخل الكعبة وقفة وتتأمل وانت بتبص وتقرب وتبحلق للكعبة وعينك خلاص ما تبقاش عينك اللي شايفة وإنما تبقى اللي شايف قلبك اللي شايفه روحك تقف وقفة المحب المحب اللي شاف حبيبته الكعبة بيت ربي انا عايزك تقف ما تدخلش هاجم على طول وتقبل الحجر وتطلع تجري عايزين نخلص احنا مش عايزين نخلص احنا مش عايزين نخلص هي مش حاجة عايزين نخلص منها لا ده احنا عايزين نعيش عايزين نحب عايزين نتمتع يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير عايزين نتمتع الرسول قال استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيهدم الثالثة عايزين نستمتع واللي في وسط الزحمة دي نستمتع يا عم زحمة مين قلت لك مئة مرة الزحمة رحمة ما تعرفش مين من دول المرحوم خليني امشي واحدة واحدة وقفت وعمال افكر واستمتع اه تعرف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم هنا تعرف انه قعد مرة هنا كده قعد مرة صلى الله عليه وسلم قعد ومتكئ وقاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاله سيدنا خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا والرسول نايم ومتغطي ببرده الرسول اتعدل قال له والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله أنا عايز أتذكر الحتة دي وأنا واقف ببص على الكعبة وبقول يا رب أطفال المسلمين في العراق يا رب يا رب المسلمين في فلسطين اللي بيوتهم بتتهد على دماغهم يا رب يا رب يا رب يا رب المشردين في العالم من المسلمين يا رب المظلومين يا رب المقتولين يا رب الأرامل والأيتام يا رب المحرومين يا رب المشردين يا رب المأسورين يا رب واسمع صوت سيدنا النبي بيجيني من عمق التاريخ يقول لي ابشر ولكنكم تستعجلون انا عايز احجها صح عايز اتمتع بالكعبة عايز وانا بطوف كده اول ما جيت هقبل الحجر اميل وادخل دماغي واقبل وممكن اسجد عليه حط دماغي وأ- وانفي على الحجر وممكن امسحه بايدي مش طايل كل ده يا رب ارزقنا ان نستلم الحجر هذا العام يا رب مش طايله خالص من بعيد اشير اليه وانوي بقلبي نويت طواف القدوم طواف العمرة سبعة أشهر سيدنا النبي كان مفرق كان قارن صلى الله عليه وسلم كان قارن صلى الله عليه وسلم حج وعمرة مع بعض فكان بيطوف طواف ال- القدوم طواف العمرة بسم الله والله أكبر ويبدأ يطوف سواء عدى من قبل المقام او بعد المقام مش مشكله طب انا عند الباب اقول ايه ما اقولش حاجه طب انا ادعي اقول ايه آه. ادعي اقول ايه هو ده السؤال واحد بيقوله ناس بتقول وراه مش هو ده الدعاء كتاب بنقرا منه مش هو ده الدعاء احنا بنقول انا بحب ربنا وبحب بيته الكعبة دي حبيبتي الكعبة دي حبيبة قلبي روحي فيها فانا ماشي وعيني على الكعبة وبقول ايه بقول لربنا كلام حب انا بحبك يا رب ويا رب نفسي أراك في الجنة فارزقني الجنة كي أراك ويا رب أنا أعلم إن ذنوبي كتير ومعاصية كتير وغفلتي كبيرة وبلاوية متلتلة جيت لك هو ده معنى كلمة لبيك جئت إليك جيت لك بذنوب السنين ومعاصي العمر وآلام الغفلة وتكالب الدنيا وهموم الهموم جيت لك ومليش غيرك جيت لك ورميت حمولي على بابك طوف وعينك على الكعبة اوعى تنشغل باللي بيزقك واللي بيعدي منك دنيا وقفت تقف الزحمة تقف مشي تمشي امشي وبتناجي ربنا يا رب اغفر لي ارحمني اعفو عني تب عليا اوعى تدخل من هنا ده حجر اسماعيل وقلنا ان هنا من الكعبه لو دخل هنا الشوط مش محسوب كده الشوط مش محسوب لازم من بره حجر اسماعيل هتلاقي فيه هنا فوانيس كده واظن في عساكر واقفين هيبقوا يمنعوا دخول الناس وطوف وقول يا رب يا رب انا بحبك حبني وارضى عني واسترني واعفو عني يا رب يا رب اغفر لي واعني يا رب تقبل مني يا رب ارحمني يا رب اشرح صدري يا رب اهدي قلبي لحد ما جينا هنا ده اسمه الركن اليماني الركن اليماني امسحه مسح الركن اليماني مسح الركن اليماني والحجر الاسود يحطان الذنوب حطا آه آه يا ربي يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ آه الركن اليماني والحجر مسحهم همسح ده همسحه كده همسحه كده طب مش طايله بعيد والناس والزحمه ما شاورلوش ما شاورش اليه ولا ادام مش طايله خلاص ما عفو عنك واجي عنده وابدا اقول بقى ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار طبعا عشر مرات لحد ما توصل وان جيت عند الحجر ارفع يدي واشير اليه واستقبله بسم الله والله اكبر وابدا الشوط الثاني عد بايدك خلصت الشوطه دي الاولاني والتاني الشوط التاني وتبدا تقول ايه برضو الدعاء اللي تحبه الدعاء اللي يخطر على بالك الدعاء اللي انت شايف ان انت محتاجه الدعاء اللي انت شايف ان انت هو ده اللي في الوقت ده اقرب شيء لربنا ابدا قوله من غير ورقه ومن غير كلام طوف وانا عايزك تحس وانت بتطوف انك بتدور على حاجه بتبحث عن شيء بتدور ما زي ما بقول كده بيقولوا بيقولوا ان القطه لو حد حبس اولادها في مكان تفضل تلف حوالين المكان ان ان دايما الانسان اللي هو مركزه في مكان دايما تلاقيه بيتمحور ويلف حوالين ويحوم حوالين المكان فانا بلف بدور على ايه بدور على رضا ربنا بدور على حب ربنا بدور على مرضات ربنا وانا بطوف يا رب يا رب يا رب الشوط الثاني يا رب هل انا حاسس ان ده الثاني على مهلك وانت ماشي انت يا ابني بتخوض في الرحمة انت يا ابني ماشي الى الله انت متجه الى الهدف كل خطوة بتوصلك بتقربك انا عايزك تحس وانت ماشي وانت بتطوف انك طالع في السماء ترتفع في الافاق حس حس حس انت بتعمل ايه لابس رداء وازار وحافي وراسك مكشوفه ودراعك ع- نص جسمك عريان حسي يا اختاه افهمي انت بتعملي ايه مش كل همنا ان ده هيلمسني وده هيخبطني وده هيضغطني وده هي خلاص انسى انسى الدنيا انت هنا في الاخره بيت ربي بيت ربي مش قلت لكم قبل كده قصه امراه جاءت من اقاصي الارض وكانت طيله الطريق تسأل الرفقة أين بيت ربي حتى وصلوا مكة فقالوا الآن ترين بيت ربك فلما دخلوا الكعبة قالوا هذا بيت ربك فصارت تجري وتشتد بيت ربي بيت ربي بيت ربي ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة ماتت المشاعر دي فين المعاني دي فين الاحاسيس دي فين قبلت الحجر او لمسته او شاورت اليه وانطلقت للشوط الثاني الشوط الثالث وطفت الشوط الثالث زي ما طفت الاشواط السابقه وخلصته ابدا بقى بعدها اذهب الى مقام ابراهيم الاول لو استطعت تاتي الملتزم الملتزم اللي هو الحته ده من الباب عايزه تيجي عدل كده من الباب الى الحجر هي القطعه دي بالظبط تحديدا من الباب من الحجر الى الباب هي المسافة دي هي دي اسمها الملتزم تحت الباب لا بأس بقى مش مشكلة لكن الملتزم هو ده من الحجر إلى الباب خلينا نقول لآخر الباب يبقى كل المكان ده اسمه ملتزم الإنسان يلصق يلصق وجهه وصدره بالباب ويرفع ايديه وخده الى الباب وشوف بقى وانت على باب حبيبك ربك إلهك سيدك مولاك مالك الملك والملكوت انت على بابه وواقف على بابه هتقول له ايه هتقول لربك ايه وانت واقف على الباب وانت حاسس ان ده بيت ربنا وده باب بيت ربنا وانت واقف على الباب واقف على بابه تقول له ايه ومحدش في الدنيا سمعك ولا شايفك ولا معاك انت لوحدك مع الملك الجليل لوحده تناجيه اقف على الملتزم وهنا تسكب العبرات هنا بقى تنهمر الدموع قلت لكم كنت شايف واحد الناس كلها الدموع بتنزل من عينيها كده ايه دمعة دمعة ده كان بينزل أربعة أربعة أربعة أربعة كده أنهار تنهمر العبرات وتنهل الكلمات واحيانا تخرس الكلمات ويبقى الكلام بالقلب انت ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري ادعوك دعاء الضرير واستغيث بك استغاثه المسكين واسالك سؤال الخاشع الذليل سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك انفه ورغم لك انفه وذل لك قلبه وخشع لك خشعت لك جوارحه ما تحفظش وما تسمعش قل يا رب قل يا رب انا جاهل احمق ما بفهمش وما بعرفش علمك بحالي يغنيك عن سؤالي انا مش عارف اتكلم مش عارف اقول مش قادر احفظ اللي هم بيقولوه بس انا لو قلت وفتحت عليا هقول احسن من اللي هم بيقولوه خلصت الملتزم تعال الى مقام ابراهيم وصلي ركعتين خلي مقام ابراهيم بينك وبين الكعبه وصلي ركعتين الله اكبر الله وما اجملهما من ركعتين احلى ركعتين في حياتك بعد ما طفت وانت حاسس انك بتطوف في بحار الذنوب الاول وبعدين الاقلاع اقلعت بطائره الحب لتهيم في سماء الغفران طوفه بطوفه وشوطه بشوطه لحد الشوط السابع ما تبقى في السماء واقف تصلي ركعتين بقى بقول يا ايها الكافرون وانت بتقرا الله اكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحاول أفكر بقى الحمد لله على إيه الحمد لله على الكعبة الحمد لله أن أنا واقف في مقام إبراهيم الحمد لله ان ربنا دخلني بيته الحمد لله ان اعني ومشيت وطفت حوالين بيته الحمد لله ان علمني وفهمني اقول له ايه الحمد لله ان تقبل مني وغفر لي وتقول بقى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله
وتركع زي ما بقول لك احسن ركعتين صليتهم في حياتك بتركع الرجوع الركوع للتعظيم لتعظيم الرب اما الركوع فعظموا فيه الرب اه راكع لربنا وبعدين بعد ما تسبح وتركع سميع الله لمن حمده حاسس انه سمع وانت بتحمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتنزل ساجد تستلم الارض بايديك تمد جسمك مناخيرك انفك في الارض ايديك صوابعك متجهه جهه الكعبه وصوابع رجليك كذلك متجهه جهه الكعبه سبحان ربي الاعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه وتجلس ما أحلاهما من ركعتين آه. خلصت الركعتين وكان نفسك الركعتين ما يخلصوش السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وتقوم إلى زمزم وتروح عند زمزم وتشرب وتتضلع وما تضلع من زمزم منافق عارف يعني ايه تتضلع يعني وانت بتشرب كده وحاسس ان الميه بتتوغل في صدرك بتغسل ما هي زمزم طعام طعم وشفاء سكر واشرب تاني واشرب تالت اللهم اسقنا من زمزم اللهم لا تحرمنا من زمزم بعض العلماء عدى الشرب من زمزم نسك واحنا قلنا سيبنا بقى من يجوز ولا يجوز وفرض وسنه احنا بنتكلم النبي حج ازاي طاف والتزم وصلى ركعتين خلف المقام طب انا مش- مش قادر اصلي خلف المقام ال- المطاف زحمه جدا صلي في اي مكان في الكعبه يجوز بس انا برضه بتكلم على حجه النبي وشرب من زمزم و... والرسول صلى الله عليه وسلم رش على جسمه زمزم ثم خرج إلى المسعى بين الصفا والمروة وصل إلى المسعى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى الكعبة وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أبدأ بما بدأ الله به ربنا قال إن الصفا والمروة فقدم الله جل جلاله ذكر الصفا على ذكر المروة فلذلك أنا هبدأ باللي ربنا بدأ بيه ربنا قال إن الصفا فأنا هبدأ بالصفا ويقف الإنسان على الصفا على جبل الصفا ويبدأ ينزل متجها جهة المروة هنقول ان ال- المكان ده اهو بين الصفا والمروة ال- ال- المسافة دي يا جماعة شايفينها هي معانا الناحيتين ارجو ان اكون باينة الصفا هناك انا أنا بادئ من الصفا هنا مثلا والمروة هناك اللي هناك الناحية التانية آه، هبدأ امشي بين الصفا والمروه هبدا امشي بين الصفا والمروه انا نازل اهو من على الصفا نازل وانا بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وصلت عند العلامه الخضراء ابدا اجري مش جري رمح وانما اسمه الرمل يعني كده هعملها تاني الرمل نفس الشيء وانا وصلت لحد المروه بعد ال- العلمين الاخضرين ابدا ادعي بقى يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني واكرمني ولا تهني واثرني ولا تؤثر علي اعطني ولا تحرمني اشرح صدري اهدي قلبي اصلح حالي نجيني من الفتن عافيني من البلاء يا رب ارحم ابويا وامي واكرم ولادي واهدي زوجتي واصلح حالي وسع رزقي بالحلال يا رب صلح لي اخلاقي ونجيني من الفتن واصرف عني الاذى يا رب يا رب ادعي بكل ما شئت من خير الدنيا والاخره وصلت المروه اتجه للكعبه تاني بسم الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وابدا امشي لحد العلم الاخضر اجي عند الاخضر ما بين الاخضرين الرمل الرمل اللي هو زي ما قلت كده تقارب الخطى هذا هكذا مش الناس اللي بتاخدها رمح لا وانما يعني خطوات قصيره متقاربه هكذا هكذا السبع اشواط بين الصفا والمروه ادعو بما شئت واطلب ما شئت قول اذكار قضيهم استغفار خلصت السعي بين الصفا والمروه باجي عند المروه هنا قلنا الصفا يبقى الختام هنا عند المروه جيت عند المروه خلصت كده عمرتي اقف على جبل المروه واتجه للكعبه وادعي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ربنا ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا وتقبل عملنا ويسر امورنا واصلح احوالنا واهد قلوبنا ونور بصائرنا واصرف عنا الاذى وعافنا من البلاء ونجنا من الفتن والطب بنا فيما جرت به المقادير وهكذا تدعو خلصت دعاء تخرج بقى من الباب اللي جنب المروه تلاقي الحلاقين العيال الحلاقين اللي واقفين دول ها تحلق شعرك المرأة تقص جزء من ضفيرتها قدر أنملة قدر أنملة بالظبط قد عقلة الصباع تقص من شعرها من ضفيرتها وخلاص على كده وتبقى انقضت العمره انسان يروح يقلع هدومه ويدخل فندق ويستحمى ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه ويعيش حياته من يوم أربعة إلى يوم ثمانية يوم ثمانية ذي الحجة هيبدأ الحج وبرضه احنا مع- مع حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ازاي سيدنا النبي حج وصل يوم أربعة صلى الله عليه وسلم قضى عمرته ثم خرج من مكة فجلس في منطقة اللي هي النهاردة اسمها المعبده الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها م- من يوم أربعة ومن يوم خمسة إيه، إلى يوم ثمانية الرسول كان محرم لأنه قارن احنا بنقول للمتمتعين يوم ثمانية يحرم تاني وينطلق إلى منى اسمه يوم التروية بينطلق من مكة يوم ثمانية بعد أن تسفر الشمس يصلي الصبح وتسفر الشمس ويمشي لمنى في منى يقعد هناك يصلي الظهر في وقته ركعتين والعصر في وقته ركعتين والمغرب في وقته ثلاثا والم... المغرب في وقته ثلاثا والعشاء في وقتها ركعتين وينام إلى الفجر يقوم لصلاة الصبح يصلي ركعتين صلاة الصبح ثم ينطلق بعد صلاة الفجر إلى عرفة يوصل عرفة اللي هو ده يوم تسعة دي الحجة أنا بتكلم برضو النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم يوم تمانية قضاه كله ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر في منى ثم انتقل إلى عرفة وأجمل شيء في الحج انك عبد ولما تتنقل في الحج من منى من مكة الى منى ومن منى الى عرفة من عرفة الى مزدلفة مزدلفة الى منى منى الى مكة مكة الى منى بتذكرك بتقلبات الحياة هكذا المؤمن في احواله مع الله لا ت- لا يكاد يستقر دايما يتنقل في منازل العبودية ومراتب العبودية ينزل في منى فلا يكاد يستقر حتى يؤمر بالخروج إلى عرفة عرفة أفضل أيام السنة على الإطلاق هذا اليوم العظيم لا يرى الشيطان احقر ولا ادحر ولا اصغر منه يوم عرفه مما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام يعني اللي رايح لربنا يوم عرفه اتي الميت اتيل يغفر له اللي رايح لربنا سبحانه وتعالى وهو فعل كل الموبقات تعتق رقبته لا يكاد يستقر يوم عرفة وبعد تعب يوم عرفة عايز يريح بالليل بقى لا ممنوع الراحة اطلع على مزدلفة وسبحان الله العظيم الصلاة اللي أمر طول عمره انه يحافظ عليها في وقتها يو ليلة مزدلفة ينهى عن الصلاة المغرب في عرفة رغم ان المغرب أذن عليه لازم يجلس في عرفة جزء من النهار وجزء من الليل فلازم يقعد بعد أذان المغرب شوية ولو ربع ساعة م- ممنوع يصلي في عرفة أخرها بالأمر انزل على مزدلفة طب أريح ممنوع انزل على مزدلفة نزل على مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أي وقت كان فيه انا مش عايز اعدي يوم عرفه بالراحه كده ده يوم عرفه ده من اعظم الايام في الاسلام يوم عرفه يا شباب يوم عرفه يا اخوه يوم عرفه يا احبتي في الله الملائكه بتدفع في ظهر الحجيج وهم نازلين يوم عرفه استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى اتكتب لك تاريخ ميلاد جديد بقى تاريخ ميلادك عشرة ذي الحجة 1428 انسى بقى القديم لسه انت لسه طفل مولود جديد على الفطرة ابيض الله لو تصورت نفسك بقى وانت رايح وصحايفك السودة متلتلة سودة شوف مليانة ازاي صحايفك السودة المتلتلة دي فجأة في يوم واحد كل السواد ده اتقلب بياض بقت صفحتك بيضاء ما فيهاش اي حاجة ولا ذنب ولا ذنب ولا كذبة ولا سرقة ولا زانية آه قول لي طب والتبعات وحقوق العباد أبشر سيرضي الله عنك العباد إذا صدقت إذا صدقت وتحمل عنهم التبعات طب يوم عرفة يا شيخ نعمل ايه نقول ايه افضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير افضل الدعاء يوم عرفه انك تفضل تقول لا اله الا الله طول الوقت وادعو بما شئت طيب الناس اللي محمليني امانه ادعي لهم على عرفه ادعي لمين ولا لمين هنشغل بيهم ولا لا اه لا باس انشغل بيهم وادعي لهم انت بتدعو لهم بظهر الغيب والملك يقول لك ولك بمثل مفيش مانع ادعي لهم ادعي لهم وهكذا تقضي يوم عرفة ما بين ذكر ودعاء وتلاوة قرآن وحب وثناء ومدح وحمد وشكر لله عز وجل وما فيش مانع خالص ان انت تعظ الناس وتذكرهم وتتذكرون آه، احاديث وايات وكلام علماء وفقهاء لكن كان العلماء الغالب عليهم في اليوم ده حسن الظن بالله يوم عرفة ده المكان الوحيد اللي بيتجمع فيه اتنين مليون مسلم في وقت واحد في لحظة واحدة اتنين مليون او اكتر تلاتة مليون او اقل واقفين والكل بيقول كلمة واحدة يا رب لبيك اللهم لبيك انا مش عايزك تقولها غنوة وانما عايزك تقولها آه، قربة مناجاه يعني يعني قولها لربنا لبيك يعني جاي لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك عايزك تقولها من قلبك بروحك وانت قاعد لوحدك كده وانت ماشي وانت راقد وانت مغمض وانت مفتح وانت نايم على جنبك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعم لبيك إله الحق لبيك حقا حقا تذللا ورقا لبيك اللهم لبيك والخير كله في يديك والرغباء والعمل والشر ليس إليك لبيك لبيك لبيك خليها دعاء مناجاة حب تودد تقرب من يوم 8 طول اليوم اللي انت مقضيه طول اليوم اللي انت مقضيه في منى ويوم تسعة اللي هو يوم اللي هو يوم عرفة طول ما انت قاعد في عرفة بتاكل قول بتشرب قول راقد قول واقف قول قاعد قول متحرك قول في في عرفة جبل الرحمة الجبل ده الرسول وقف تحت منه صلى الله عليه وسلم وأعطى بطن الدبة للجبل ووقف خطب يوم عرفة خطبة كان نفسي فعلا ومنى عيني نفسي أقعد أخطب الخطبة دي زي النبي ما قالها ونشرحها ونفصصها لكن الوقت جري مننا ان عشنا وربنا كتب لنا عمر لان دي ميثاق شرف المسلمين الخطبه دي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ميثاق شرف مهمه جدا وخطيره جدا خطب خطبه مطلوب انك انت تروح جبل الرحمه مش مطلوب لكن احنا بنقول الرسول قال وقفت هنا وعرفه كلها موقف لحد وقت الظهر والعصر يصل وقت الظهر ي- يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت واحد يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر ركعتين وركعتين ويخطب الإمام خطبة بعدهما بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مش قبلهم زي صلاة الجمعة صلاة الجمعة لا بعدهم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم ي- يخطب خطبة الرسول خطب الخطبة وقال وقفت هنا وك- وعرف كلها موقف إذا وقفت في المكان ده خير وبركة ما وقفتش في المكان ده وقفت في أي مكان ما يجراش حاجة قعدت في الخيمة ما يجراش حاجة خرجت من الخيمة ما يجراش حاجة لكن أنا بقول لك النبي وقف هناك وظل واقف النهار كله مش واقف على رجليه قاعد على الدابة صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويوميها الناس اختلفوا هو صايم ولا مش صايم يوم عرفه صلى الله عليه وسلم ف آه، بعتوا له كوبايه لبن فاشربها صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلا يسن للحاج ان يصوم يوم عرفه لا يكاد الانسان يستقر يوم عرفه ويفرح بربنا ويفرح بالدعاء والقرب الا ويؤمر بالرحيل الى مزدلفه يركب وينطلق الى مزدلفه انا بقول ان اخطر ساعة يوم عرفة ساعة الغروب اللي الناس كلها بتغفل عنها وقت الزحمة واللي يلم المتاع ويركب الاتوبيسات وياخد معاه العشاء والبطاطين والمخدات وينسى ان دي اهم واخطر ساعة على الاطلاق يوم عرفة اللي هي ساعة الغروب آخر ساعة في نهار عرفة فاوعى تنشغل وأهم شيء في حجتك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما تتخانقش مع حد ما تتكلمش مع حد ما تزعلش حد ما تزعلش من حد ما تنشغلش من حد يا رب توب علينا من التليفونات ما تاخدش معاك التليفون سيبه في مصر ما تنشغلش بالتليفون على الأقل تمانية وتسعة وعشرة التلات أيام دول ممنوع الاتصالات اطمن على أهلي يا عم هم تلات أيام لله مش هيحصل حاجة إن شاء الله أنت سايبهم أمانة عند ربنا ولن يضيعهم الله لكن زي ما بقول كده لو اتصلت مفيش مشكلة مش حرام مش غلط وإنما بقول لك تفرغ لله نزلنا مزدلفة أول حاجة نعملها نؤذن نصلي المغرب والعشاء ما هو المغرب هيكون أذن أكيد لأن احنا قلنا لازم نقعد في عرفة ربع ساعة على الأقل مش ما أقصدش ربع ساعة أي مدة بعد أذان المغرب وبقول لك ده اللي عمله النبي وجم الناس عاملين هيصه وراه وسمع مول قال السكينه السكينه السكينه عليكم بالسكينه ونزل صلى الله عليه وسلم الى مزدلفه صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين ولم يسبح بينهما يعني ما صلاش بينهم ركعتين سنه المغرب ونام اهو النوم بقى في الليله دي سنه سبحان الملك النوم الليله دي سنه واللي تعب يوم عرفه صح هينام بالليل اللي قاعد يوم عرفه يلعب ونام شويه ما يجيلوش نوم بالليل ويبقى فقد السنه المبيت في مزدلفه واجب الرسول بات من ساعه ما وصل مزدلفه لحد اذان الفجر امال اذن لمين انهم يمشوا للضعفه من اهله النساء الكبار هو اللي اذن لهم انهم ينزلوا عائشه رضي الله عنها باتت معاه ما مشيتش مع النساء وانما باتت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد انه مش كل الناس تمشي واللي يقول لك ان هو لحد الساعه 12 او مقدار حط الرحال انا بتكلم على سيدنا النبي سيدي صلى الله عليه وسلم بات الليله دي للصبح لاذان الفجر اذن الفجر صلى الصبح صلى الله عليه وسلم و تعجل في صلاه الصبح برضه ساعه ما اذن الفجر صلى وانطلق الى المشعر الحرام وقف ودعا وذكر الله كثيرا وهلل وكبر صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم نزل صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الى جمره العقبه الكبرى آه ال- الاولاد اللي جابوا لي الطوب مش عارف باين عليه كبير شويه ربنا يهديهم لا في طوبه حلوه اهي اهي اه ودي جميله اهي دي جميله دي كمان اه اه اه, آه و- ودي حلوه كمان آه، و- و- وسبحان الله العظيم جايبينهم بالالوان آه، لا كده كويسين دول لا خلاص هم الثلاثه دول حلوين قوي رضا ولا نخلينا ن- نلم سبعه بس هم إيه، هيبقى بعضهم كبير شويه كده خمسه كده سبعه اه اه اه آه، ادي السبع حصيات آه، كده باينين اللي ده الحصى اللي الانسان يجمعه آه، انا شايف ان احسنهم دي شايفينها آه، اهي طب احطها لوحدها هناك دي احسنهم اهي آه، اه الحجم ده الحجم ده آه، الحجم ال- اللي احنا شفناه ده اللي هو حجم قد الفوله آه، الحجم ده هو اللي نتحراه ان احنا نحاول نجيب الحصو كله قد دي وسواء جبناه من مزدلفه مفيش مشكله من منى مفيش مشكله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وقف في المشعر الحرام مشعر الحرام في مزدلفه موجود في مسجد دلوقتي ومعروف المكان ذكر الله ذكرا كثيرا ودعا الله دعاء طويلا ثم نزل صلى الله عليه وسلم الى جمره العقبه الكبرى الجمرات ثلاثه جمرة العقبة الكبرى وجمرة العقبة الوسطى جمرة العقبة الصغرى انا كنت عايز اجيب اتنين من هناك دول اعملهم الثلاث جمرات فبس اظن مش هي... مش هيوافقوا اصحابنا ان احنا نجيب ونقلب وبتاع ممكن الدنيا تتقلب فالشاهد ايه ان جمرة العقبة الكبرى اللي هي اقرب الجمرات الى مكة هما ثلاثة واحد اتنين ثلاثة ثلاث جمرات مين معايا ثلاث جمرات في جمرة العقبة الكبرى وبعدين جمرة العقبة الصغرى وجمرة الوسطى وجمرة العقبة الصغرى ال- الكبرى دي جهة مكة ولما تمشي كده يبقى جهة منى وكده جهة مكة فاهمني فالشاهد ان جمرة العقبة الكبرى دي آه، جمرة اه اه جمرة العقبة الكبرى هي- هنا الوسطى في الوسط الصغرى في الاخر رحت عند جمرة العقبة الكبرى وكان زمان الجمرة لها حوض وبسيطة زي كده دلوقتي طبعا بقت عريضة والحوض بقى طويل جدا والدنيا بقت سهلة ان شاء الله و- وبسيطة هقف وامسك الحصواية ربنا يهديك يا سليمان ويتوب عليك واتجه الى آه، اخلي مكة على شمالي واقول بسم الله والله اكبر حصواية في ايدي وده الشيطان اللي انا عايز اخزق عينه ما ينفعش ان انا اضرب بالجزمه واضرب بحجاره واضرب مش عارف بايه وارمي مش عارف ايه سيبنا ما ينفعش ان احنا نتصارع ونقتل بعض عند الجمره ده انا عايز احس زي ما قلت لك في الاول ان ال- المشاعر والاحاسيس والمعاني بقت مجسمه ادي الشيطان اهو ولو هو الشيطان حقيقي مش هتقتله الحصوايه دي مش هت... مش هتخزق عينه حتى ولا مهما يكن انا بمنتهى البساطه بالمعنى انا عايز انزع حب الشيطان والولاء للشيطان وطاعه الشيطان ووسوسه الشيطان يبقى بشيل من قلبي واحده بسم الله والله اكبر الثانيه بسم الله والله اكبر الثالثه بسم الله والله اكبر السبع حصيات النساء لو فيها بهدله توكل من يرمي عنه الكبير في السن يوكل من يرمي عنه يجوز يجوز التوكيل ارمي السبعه بتوعي انا عن نفسي الاول وبعدين أه، اللهم هذا عن فلان ابن فلان او فلانه بنت فلان وارمي السبعه برضه بنيه فلان أو ممكن ارمي لاكثر من واحد ممكن ارمي لاكثر من واحد خلينا في حجه النبي صلى الله عليه وسلم رمى السبع حصيات صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى المنحر فذبح مئة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح مئة ناقة خير الحج العج والسج صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة عشان الناس اللي بتحاسب ويوم ما نقول له اذبح يقول يا عم الشيخ هي كل حاجة اذبح عليك دم عليك دم ما فيها صيام ست ايام ده يحب والناس اللي هنا في مصر الناس اللي في كل الدنيا لم يكرم بالحج لم يرزق الحج هذا العام يستحب له في اليوم ده ان يذبح يذبح الأضاحي واللي ناوي يذبح الأضحية يبقى من يوم ما يدخل واحد ذي الحجة لا يمس شعره ولا ظفره ولا بشره يتشبه بالمحرم يبقى محرم ما ي... ما ي... ما يقصش ضوافره ما يقصش شعره ما يقطعش جلده من جلده كأنه محرم من واحد ذي الحجة لحد ما يذبح الأضحية والأضحية برضه مش عايزين نقعد نتكلم خروف وسبعة في عجل وسبعة في جمل كتر عندك اذبح ما عندكش معذور قد ذبح عنك البشير النذير صلى الله عليه وسلم الشاهد ايه ان آه، اذبح اذبح خروف اتنين تلاتة اربعة خمسة عشرة عشرين جمل جملين تلاتة عشرة عشرين اذبح قول لي طب واللحمة دي هتترمي لن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هو مش عايز منك لا لحمة ولا دم عايز طاعة الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم راجم جمرة العقبة الكبرى راح ذبح راح للحلاق حلق شعره انطلق إلى مكة صلى عليه أنا بقول حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي قال للنبي أنا ذبحت قبل ما أرمي حلقت قبل ما أذبح قال له افعل ولا حرج حجة النبي صلى الله عليه وسلم رمى ذبح حلق مشى إلى مكة فطاف بالبيت سبعا آه جيت لك تاني حبيبة قلبي رجع للكعبة تاني وطاف سبعة وصلى الركعتين التزم بال... بالملتزم شرب زمزم صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى منى المبيت في منى واجب احنا قلنا المبيت في مزدلفة واجب المبيت في منى الثلاث ايام واجب او ليلتين فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى تاني يوم الرسول صلي عليه برضه انا بتكلم عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رمى جمرة العقبة الاول الصغرى بقى الصغرى اللي هي هناك دي رمى الصغرى الاول ثم الوسطى ثم الكبرى راح الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة الصغرى ورماها من اي جهة دي ما فيهاش اشتراط جهة الرسول صلى الله عليه وسلم رماها سبع حصيات برضو الله اكبر كل حصية بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبع حصيات ثم بعد ما رمى اتجه الى القبلة ودعا جمرة العقبة الصغرى خلي بالك بقى ده تاني يوم العيد يوم العيد اعمال يوم العيد من الاول تاني رمي جمرة العقبة الكبرى اتنين الذبح تلاتة الحلق اربعة الطواف والسعي دي اعمال يوم العيد تاني يوم العيد بعد اذان الظهر ده الوقت اللي النبي رمى فيه بعد اذان الظهر بعد اذان الظهر بعد الزوال رمى جمرة العقبة سبع حصيات جمرة العقبة الصغرى جمرة العقبة الصغرى رماها بسبع حصيات ثم بعد ما رماها اتجه الى القبلة وظل يدعو بايه بما فتح الله عليه يا رب اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واكرمنا ولا تهن اثرنا ولا تؤثر علينا اعطنا ولا تحرمنا اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل اعمالنا ونجنا من الفتن وعافنا من البلاء يا رب يا رب يا رب ادعي بما شئت خلاص رمى سبع حصيات ودعا ينتقل الى جمرة العقبة الوسطى دي الجمرة الوسطى يرمي جمرة العقبة الوسطى بسبع حصيات ثم يتجه الى الكعبة ويدعو الله عز وجل ويدعي ربنا سبحانه وتعالى بما يشاء خلاص رمى جمرة العقبة الوسطى ينطلق الى جمرة العقبة الكبرى يرميها بسبع حصيات وما يدعيش ويمشي على طول يبقى رمى الصغرى ودعا وبعدين رمى الوسطى ودعا وبعدين رمى الكبرى وما دعاش وانصرف صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ده تاني يوم العيد اللي هو يوم 11 ذي الحجه 12 ذي الحجه يعمل كده برضه والمبيت بمنى واجب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب الى مكة يصلي الصلوات في الحرم ويرجع ولكن الامر ده بنقول عليه ان هو دلوقتي بقى صعب جدا عشان دخول منى والخروج من منى بقى بيضيع ليالي فالاقامة في منى هي الاولى ان الانسان يقيم في منى يصلي كل وقت في وقته وايام منى هي عيد اهل الاسلام ايام اكل وشرب وذكر لله اذبح ذبائحك كل منها وزع منها آه، كما شئت ثم يوم 11 ترمي الثلاث جمرات ترمي الجمرة الصغرى وتدعي والجمرة الوسطى وتدعي الكبرى وما تدعيش تنصرف تاني يوم اللي هو يوم 12 انت كده بيت يوم العيد اللي هو ليلة 11 و تاني يوم العيد اللي هو ليله 12 يوم 12 ترمي الجمرات وان احببت انك تتعجل وتنصرف تنصرف احببت انك تبقى اليوم 13 يبقى برضه هترمي بعد الزوال وتنصرف وبعدين بقي عليك طواف الوداع الطواف تاني اه حبيبتي ارت- الارتباط كله بيها حبيبتي اه الكعبة فلازم وانت ماشي تسلم وانا كنت محضر دعاء طويل لطواف الوداع لكن آه، الواد مدني بينفخ فربنا يتوب عليه فالشاهد انه طواف الوداع ده متعة لوحده وانت بتطوف حوالين البيت وانت بتقول له اللهم لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك ولكن عبدك الضعيف آن أوان رحيله فاللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك الإنسان وهو بيطوف طواف الوداع كأنه بياخد لقطات تذكارية لكل حتة في الحرم يقف عند مقام ابراهيم ويقف عند باب الكعبه يقف عند باب الكعبه ويقف عند الحجر آه ويقف عند حجر اسماعيل ويصلي في حجر إسماعيل آه وكل حتة من دي يشمها ويسعد بيها ويعيشها وهو عمال يناجي ربه يقول له يا سيدي ائذن لي يا سيدي رغم أنفي يا سيدي انا هسيب قلبي عندك هنا يا سيدي ما تحرمنيش ابدا يا سيدي خذ بايدي ولا تردني الا وقد جددت لي ايماني وحياتي آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض فلما تلمس الحجر أو تقبل الحجر خدت عهد وانطلق عيش حياتك وتبدأ ترجع بقى لبلدك وترجع للدنيا وترجع للحياة بس مولود جديد طفل جديد على الفطرة جديد حياة جديدة إخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله والله ووالله أشتهي أن نحج سويا هذه السنة ووالله هو شهيد هو يرى قلبي ويسمع قولي أن كل أمنيتي أن إخوتي الذين أحبهم في الله أهل الإسلام أن ألتقي بهم في الجنة آه لو دخلنا الجنة والتقينا وقابلتني تقول لي انت ما تعرفنيش بس انا كنت معاك في فضفضه فاكر وانا اقول لك اه بس انا حاسس بيك اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نطمع في رحمتك ونرجو عفوك اللهم لا تخيب فيك رجاءنا اللهم لا ترد دعاءنا اللهم يسر لنا الحج هذا العام واعنا عليه وتقبله منا اللهم لا تحرمنا الحج والعمره وتابع لنا بين الحج والعمره ويسر لنا الحج والعمره وتقبل منا الحج والعمره وارزقنا الاخلاص في الحج والعمره اللهم وارزقنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك تقبل أعمالنا اهد قلوبنا اشرح صدورنا نور بصائرنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة